بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم الحلقة الستاشر من برنامج قصص القرآن الجزء الثاني وقصة سيدنا موسى لكن قبل ما نبدأ حلقة النهاردة بفكركم سنحيا بالقرآن شعارنا هنعيش مع آيات القرآن إخوانا أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا القرآن مش بس بنقراه علشان يعني نتزود إيمانيا وعلشان يعني نأخذ حسنات احنا بنقرأ القرآن عشان حاجة تانية مع ده مع اللي أنا قلته ده حاجة تانية مهمة قوي القرآن منظومة قيم لإصلاح أخلاق الإنسان وقيمه ونظرته في الحياة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم القرآن يحييك لأنه منظومة قيم أخلاق احنا بنتعبد في رمضان وبنتعبد في قراءة القرآن لكن لا يجب أن يقف القرآن عند التلاوة فقط ولذلك احنا في قصص القرآن عمالين نقول يا جماعة كل حلقة قيمة من القيم قيمة من القيم والقيم دي هي أصلا رسالة القرآن فانظر للقرآن بمعناه الشامل الكامل الحقيقي كل يوم قيمة ونعيش مع القيمة دي ونقول شفتوا بقى هي سورة طه وقصة سيدنا موسى ربنا بيحكيها لنا علشان القيمة دي تتصلح فيك افهموا الإسلام بمعناه الصحيح افهموا الإسلام بمعناه الكامل وده اللي احنا بنحاول نعمله في البرنامج هنا تعالوا ندخل على حلقة النهاردة لازم أقول حاجة برضه قبل ما ندخل على حلقة النهاردة ربنا من أسمائه الحسنى العزيز من أسماء الله الحسنى العزيز خلي بالكم ده له علاقة قوي بحلقة النهاردة العزيز يعني ايه العزيز العزيز العزيز الذي يأبى الذل لعباده العزيز اللي ما يرضاش لعبد العزيز انه يطاطي انه يوطي انه يتكسر لأي حاجة انسان او شهوة او معصية او فلوس او امرأة عبد العزيز لازم تكون راسه مرفوعة لان ربه اسمه العزيز هل انت عبد العزيز هل انت مكسور ذليل قدام سيجارة ولا قدام شهوة ولا قدام معصية ولا قدام الشيطان ولا قدام نفسك ولا لحد من الناس هل انت ذليل ولا انت عزيز لانك عبد العزيز ده اسم من اسماء الله الحسنى وارجعوا البرنامج باسمك نحيا اللي كنا قلناه عن اسماء الله الحسنى ورجعوا اسم الله العزيز كنا بنقول فيه المعنى ده هتلاقوه موجود على عمرو خالد دوت نت اسم الله العزيز انا بقول الكلام ده في بدايه الحلقه دي ليه الذل بيبهدل الناس يا اخوانا بني اسرائيل طلعوا من مصر مع سيدنا موسى وشافوا معجزه انشقاق البحر لكن الذل مالئ قلوبهم النفوس بني إسرائيل اتشوهت الذل شوهها الذل بيعمل في النفوس تعالوا نشوف حلقة النهاردة عجائب وغرائب فعلا عجائب وغرائب الذل بيعمل في النفوس ايه بيبوظها قد ايه بيقضي عليها قد ايه بيعمل فيها تشوهات جوه جوه تشوهات الذليل لمعصيه الذليل لفلوس الذليل لامراه الذليل لبني ادم من الناس جوه نفسه تشوهات اسوا من تشوهات اللي بيطلق ميه نار على وش بني ادم فيتشوه الوش تخيل وش اتدلق عليه ميه نار وتشوه تشوهات النفس بالذل اسوا بكتير الأسد العجوز الكبير لو أصروه وخدوه على حديقة حيوان يأبى إن هو ياكل لأنه عزيز لأنه حر ويموت ولا إنه يفضل محبوس في قفص لازم ياخدوه لسه شبل صغير عشان يتعود على حياة الأسر لكن لو كبر ما ينفعش لا يقبل الذل ده في عالم الحيوان هل أنت عبد العزيز ولا انت مطاطي لحاجة ممكن تكون مطاطي للشيطان ممكن تكون مطاطي لنفسك بص الشيطان بيقول, بيقول لربنا رأيتك هذا الذي كرمت عليه بني آدم لأحتنكن ذريته إلا قليلا يعني ايه أحتنكن من الحنك هركب لهم اللجام في حنكهم وسقهم زي البهائم هل انت ذليل قدام الشيطان قدام معصية قدام نفسك قدام حد من الناس ولا انت عبد العزيز حلقة النهاردة بتقول لك اوعى تذل نفسك لحد دي قيمة الحلقة مش بقول لكم سنحيا بالقرآن وعاملين الحملة وبنقول لكم حط الاستيكر في كل مكان والهدف 10 مليون ختمة عايزين نختم القرآن 10 مليون ختمة لكل متابع البرنامج بنقول كام ده ليه وسنحيا بالقرآن ليه لمجرد 10 مليون ختمة ليه لمجرد عمالين بنقرا وبس لا لان احنا بنطبق القيم دي وقيمة النهاردة من اغلى القيم وعايزين نفهم القرآن صح اوعى تذل نفسك والقصة اللي هنحكيها النهاردة في سورة طه الربع الثالث في سورة طه عشان اللي عايز يفهم سورة طه على بعضها يقدر يفهمها تعالوا نعيش مع بني إسرائيل والذل عمل فيهم إيه سيدنا, إبرا... سيدنا موسى ذهب لميقات ربه حلقة امبارح مش كده 30 يوم وأتممناها بعشر وهو رايح سيدنا موسى وصى سيدنا هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح اخلفني في قومي ليه دول ما يتسابوش لوحدهم دول لو اتسابوا لوحدهم يعملوا مشاكل يعملوا يعملوا كوارث اخلفني في قومي ما يتسابوش واصلح ما توصلش الامور بينهم لاي خلافات واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين اذا سيدنا موسى عارف ان فيهم مفسدين طب وسكت عليهم ليه سيدنا موسى كسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين في المدينه انه اسلوب القاده العظام للتعامل مع الفتن الداخلية بصبر حتى تموت مع الزمن مش كل الناس تعرف تعمل كده في ناس متهورة عايز يقضي بأي طريقة وفي العقلاء الحكماء فن التعامل مع الفتن خلي بالكم فن التعامل مع المش... مع الكوارث والفتن والفتن الداخلية بصبر وحكمة حتى تقضي عليها دي ده النبي صلى الله عليه وسلم وازاي يتعامل مع المنافقين في المدينه فاكرين خطى الحديد راجع بقى حلقات خطى الحديد عن كده سيدنا موسى نفس القصه فقال له ولا تتبع سبيل المفسدين لان عارف ان فيهم مفسدين ذهب سيدنا موسى هيبقى لميقات ربه 30 يوم بس الايه بتقول ايه واتممناها بعشر هو قال لهم ان هو رايح 30 يوم لكن ربنا امره أن يمد فترة الاستعداد للقاء الله 10 أيام كمان فغاب عليهم 40 يوم يعني هو قايل لهم 30 يوم بس في 10 زيادة ولذلك الآية ما قالتش ووعدنا موسى 40 ليلة لا 30 ليلة لأن ده اللي متفق مع بني إسرائيل عليه وأتممناها بعشر هيحصل إيه في العشر أيام دول بني إسرائيل آه لسه نفوسهم مش راسخة مع فكرة الإيمان الذل عمل لخبطه في كيانهم عمل تشوهات في كيانهم اي فتنه اي تاخير اي غياب لسيدنا موسى ينهاروا ويسقطوا بس طب ما سيدنا هارون موجود لا وهم عندهم مشكله كبيره ان ان, إن اللي مسيطر عليهم موسى هو القائد الاول سيدنا هارون في نظرهم نمرة اثنين موسى اللي شق البحر بعصاه موسى اللي وقف قدام فرعون فهم لا يقبلوا إلا القائد الأول ليه لا يقبلوا كده عندهم مشكلة في إن موسى فقط بيحبوا سيدنا هارون لكن نسمع لموسى فقط ليه لسه الفكرة ما ترسختش لسه صلابة الإيمان فيهم مؤمنين لكن فيهم كتير لسه مهزوز أصل هم في مصر كانوا متأثرين كتير بالمصريين وعبادة المصريين للعجل إبليس إيه العجل إبليس دون ده عجل كانوا بيعبدوا المصريين يبدو يا جماعة إن هم كانوا متأثرين جدا بالحكاية دي المهم متأثرين ليه الذل إيه علاقة الذل بيبصوا للمصريين وبيبصوا لفرعون ان هو احسن مننا رغم ان هم مؤمنين موحدين في خلل نفوس الذل بيبوظ الذل بيبوظ العقول وبيبوظ النفوس هيطلع سيدنا موسى لميقات ربه هيسيبهم مع سيدنا هارون اتأخر سيدنا موسى عشرة أيام فبدأت تحصل فتنة شديدة فتنة إيه؟ فتنة السامري مين السامري ده؟ وإيه حكايته؟ ده ظهر دلوقتي فجأة في القصة ما مشيناش معاه من أول القصة صح ما مشيناش معاه من أول القصة مين السامري ده مش من المصريين ولا من بني إسرائيل ده من الأقليات اللي كانت موجودة في مصر وقت فرعون ما كان في زهو وقوته بيبني المعابد بتاعته بيذل بني إسرائيل وظهر سيدنا موسى في ذلك الوقت ده كان شاب اسمه السامري جاي من العراق من سامراء السامري ده مشكلة ليه السامري ده نحات بارع نحات موهوب صاحب موهبة غير عادية طيب ايه المشكلة بتاعته هو عايش في مصر والوقت دون النحت والرسم على المعابد والقصور وهو متميز للغاية طب ايه مشكلته ان هو من الاقليات اللي فرعون نبذها فاكرين الايه ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم ده مش من اللي ممكن ابدا ان هم ياخدوا مقام عالي في البلد لانه جنسيه تانية لانه من طائفه اقل قيمه بس ده موهوب وعنده امكانيات عاليه يفضل تحت يشتغل لكن موهبته ما تبانش وما يكرمش وما يعلاش في المناصب هيفضل تحت طول عمره ليه لانه مع انه كفاءه لان العبره عند فرعون ما كانتش بالكفاءات امال كانت بايه كانت بالمحسوبيه وكانت هو من انهي جنسيه وكانت مقامه ايه ففضل مكبوته موهبته وشاعر باهانه مع الذل اللي كان موجود ليه مع الشعور ان موهبته مكبوته بدأ يحصل تشوهات جواه وغل عايز يعبر عن موهبته أنا موهوب عارفين الموهوبين اللي بيتكبتوا عارفينهم انتوا فاهمين أنا رايح فين ياما العالم العربي في شباب موهوب وعنده طاقات وعنده مواهب لكن يحول بينه وبينه انه يكبر محسوبية أو واسطة أو إن هو اقل اهميه او مش عارف ان هو يوصل رغم انه موهوب اكتر من ناس تانية وصلت يحصل في النفس غل ويحصل في النفس ذل ويحصل في النفس كبت ويحصل في النفس طاقه للتدمير السامري موجود زيه كتير في العالم العربي قصه سيدنا موسى مش 2009 قبل الميلاد يبدو انها كمان 2009 ميلاديه السامري فضل كابت في نفسه لما لقى سيدنا موسى جه انضم لاتباع سيدنا موسى مش ايمانا هو مش قضيته قضية إيمان ولا فراعنة ولا هو موهوب وموهبته مكبوتة أنا مش بدافع عنه اوعوا يا فنانين ويا مبدعين في العالم العربي تلاقي ان ما حدش يعتبر لموهبتك تروح تدمر المجتمع وتطلع فن هابط او تهزم المجتمع او تدمر الشباب لانك مغلول او مكبوته موهبتك او تطلع شيء يفسد المجتمع السامرية هيعمل كده انا ما بدافعش عنه انا بقول لك هو ليه عمل كده القصة النهاردة خطيرة القصة النهاردة بتتكلم على الاف الشباب العربي مساكين بصراحة حرام يا ريت حد كان خد بايدهم وقال لهم انت موهوب يا ابني اتفضل هنفتح لك الافاق بموهبتك بيتكبت وينزل وملوش قيمة ويشعر بالكبت والإهانة والذل أنا موهوب أنا عندي طاقة لغاية ما يتحول لطاقة مدمرة مش مقبول اللي عمله بس المجتمع كان السبب في مصر القديمة في ذلك الوقت كان مش مسموح لهؤلاء ان هم يعلوا السامري بدأ يفكر في فكرة هنتقم أنا موهوب ولازم موهبتي تظهر سيدنا موسى اتأخر هم مش عارفين ان هو هيتأخر عشر أيام خلصت ال 30 يوم بدأوا يسألوا, يسألوا سيدنا هارون فين موسى؟ ما جاش ليه موسى؟ بدأ السامري تكبر في دماغه فكرة بدل ما ينتقم من فرعون اللي ظلمه هينتقم من المظلومين اللي زيه هكذا الطاقة المدمرة لما نكبت الطاقات في بلادنا ينتقم من المجتمع اللي ماسكين زيه بدأ السامري يفكر في فكرة أنا لازم موهبتي تبان وهتبان في هؤلاء وبدأ يفكر لازم اوريهم موهبتي لازم اثبت ان انا عبقري عارف جنون العبقريه لما يكون مظلوم شفت الذل بيعمل ايه في النفوس عجائب هيعمل ايه السامري هيبدا يدخل لهم من مدخل التدين خلي بالكم بني اسرائيل فيهم دين يا جماعه ما تنظروش لبني اسرائيل ان هم كلهم ضايعين لا لا لا لا راح فيهم كده وفيهم كده والقران بيقول كده ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون وفيهم أكثرهم فاسقون أيوة لكن بلاش التعميم هيروح السامري ويقول لهم شفتوا الحلي اللي انتوا جبتوها معاكم من مصر بني اسرائيل وهم خارجين من مصر ستاتهم كان عندهم عيد لبني اسرائيل فكانوا بيستعيروا من المصريين الحلي بتاعهم فلما جه الامر من سيدنا موسى يلا الخروج دلوقتي فورا ان اسري بعبادي ليلا انكم متبعون وكانوا مستلفين الحلي دي من ستات بني اسرائيل من ستات المصريين فخدوا معاهم الحلي بتاعه الستات المصريين ولما عبروا البحر ما رجعوش الحلي دي مش حليهم بص السامريه هيقول لهم ايه؟ هيقول لهم الحلي اللي انتوا معاكوا دي حرام دي مال حرام ارموها في البحر وعشان يرجع لكم موسى دخلهم من مدخل التدين لسه فيهم ايمان عشان يرجع بس فيهم ايه؟ ذل ايه قيمة ايمان مع واحد مذلول يبوظ الدنيا تخيل فقال لهم ارموا الحلي في البحر هو عايز يعمل ايه هقول لك دلوقتي هتشوف هو عايز يعمل ايه فالآية بتقول بص الآ- الآية بتحكي على بني إسرائيل لما ح- بيقولوا إيه قالوا حملنا أوزارا احنا كنا شايلين حلي حرام حملنا أوزارا شلنا معانا من البحر حملنا أوزارا حرام من زينة القوم المصريين كنا ج- شايلين حلي المصريين فهمت الآية معناها إيه حملنا أوز- أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري السامري قال لنا الزي الفلوس دي ال- الحلية دي حرام مش هيرجع لكم موسى إلا لما تجمعوا في البحر فرموها عمل ايه السامري هو كان عايز الحلية دي مش عشان يسرقها عشان يبني بيها عجل من ذهب ايه ده عايزهم يكفروا هو قضيته ان هم يقولوا ياه عايز يمجد صنعته هو صنايعي صنايعي حرفي متميز أم عامل عجل من ذهب يشبه العجل إبليس العجل المصريين كانوا بيعبدوه عشان عارف ان جواهم الفتنه بتاعت العجل ابليس قام بنى لهم عجل زي العجل ابليس وحطه بشكل معين في اتجاه الريح بحيث لما الهواء يدخل من بق... تيجوا نشوف شكل العجل ابليس العجل ابليس احنا عملنا له تصميم زي التصميم اللي كتب اللي موجود في كتب الفراعنه وفي معابد الفراعنه القديمه ايوه هو دون اللي بدا يظهر هو ده اللي المصريين كانوا بيعبدوه وكان متاثر بيهم بني اسرائيل والسامري استغل الحكايه دي وقام بنى لهم بالحلي عجل من ذهب لونه اصفر تمام عشان كده في قصه البقره هيقول لهم اذبحوا البقره لانهم لسه متاثرين فقام بنى لهم العجل دون بالظبط وعمل فتحه في بقه وفتحه في مؤخرته ووجهه في اتجاه الريح بحيث لما يدخل الهواء من بقه يعمل صوت من مؤخرته فجاء وهم واقفين وقام قايل لهم ده الهكم الهنا معقوله يقبلوا حاجه زي كده وقام جاي شوية هوا دخلوا من بقه طلعت من مؤخرة العجل عملت صوت قال لهم هذا إلهكم وإله موسى فقالوا له طب بس فين موسى؟ قال لهم ما هو موسى نسي إلهه هنا وراح في حتة غلط فلما هيرجع هيلاقي الإله عندكم فهيرجع لكم بعد شوية اعبدوه فعبدوه اسمع الآية قالوا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار له صوت فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي ده موسى نسيه هنا وراح م- مكان تاني هتقول لي إيه السخافة دي صدقوا الكلام ده آه صدقوا يعني إيه عبدوا العجل كلهم لا مش كلهم بس كتير منهم ازاي عبدوا العجل ازاي صدقوا الكلام ده ذل ذل ايه الذل بيعمل تشوهات شديدة في النفس بيبوظ يخلي النفس مستعدة تنقاد لأي حد شيطان ماشي أصحاب سوء يقولوا لك اشرب مخدرات ماشي كل ما معصية تتزين قدامك ماشي مذلول ولذلك شوفوا الفرق بين بني إسرائيل وأمة محمد أوه شفت بقى ليه خير أمة أخرجت للناس أمة محمد كانوا ناس أحرار النبي لما جه للصحابة كانوا أحرار ليه ربنا اختار الجزيرة العربية لبدء رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الجزيرة العربية كانوا أحرار بنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أمة بقت خير أمة لكن بني إسرائيل سيدنا موسى جاي كانوا مذلولين يا ترى أمة محمد النهاردة أقرب لمين يا ترى احنا أقرب لمين عبدوا العجل إبليس سجدوا للعجل إبليس تخيل معقول الذل يخلي الناس كده تفقد عقلها وتنقاد لأي فكرة ويضحك عليهم بالكلام الساذج ده طب السامري عمل كده ليه وهم بيسجدوا سجدوا صنعتي ده مريض ده, ده, ده, ده مين اللي عمل فيه كده كبت الموهبة الحلقة دي خطيرة في كم ألف شاب عربي مكبوت موهبته سجدوا للعجل إبليس وبدأ سيدنا هارون عنده مشكلة يتعامل معاهم إزاي يتحرك معاهم إزاي ده دي الناس دي انسجدت وبدأ سيدنا هارون يفكر يواجههم نصحهم قال لهم وقفوا وق- ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري وإذا بالرد قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى هم منقادين للسامري أو منقادين لموسى هم ما لهمش رأي هم مذلولين اللي يشدهم يتشدوا معاه ومش أصحاب فكرة ومش منتميين لفكرة لما يجي القائد موسى مش هنسمع منك يا هارون لن نبرح عليه عاكفين وكلمة عاكفين بسرعة كده تذله الذل بيضل اوعى تذل نفسك لحد شفته قيمة النهاردة اوعى يا اباء اوعى تطلع ابنك ذليل لحد اوعى تقبل ان ابنك يتذل يا شباب اوعى تذل نفسك لمعصية هتعمل تشوهات في نفسك مش هتعرف تصلحها تاني هتتكسر اوعى اوعى معصية تسيطر عليك مش عشان بس حرام علشان نفسيتك هتبوظ هتبقى مذلول هتتشوه العزيز خليك عبد العزيز قيمة النهاردة رائعة اوعى تذل نفسك لحد تكون النتيجة ايه يحاول سيدنا هارون يحاول معاهم يحاول معاهم لغاية ما لقى ان هو وصل لمرحلة هيبدأ يحصل صراع في ناس مؤمنين مع سيدنا هارون وفي ناس بقوا مع السامري والسامري مش فارقة مع العجل ان هم عبدوا ولا ما عبدوش سجدوا صنعتي اتدمر ودمرهم خلي بالكم هيحصل له نتيجته ايه يا فنانين يا مبدعين اوعى تدمر المجتمع لانك عندك موهبه مش عارف تطلعها تكون النتيجه ان سيدنا هارون يلاقي ان هو هيدخل في صراع فيقرر ياخد قرار بين حاجتين آه هنرجع بقى اسلوب التعامل مع الفتن والمشاكل الداخليه القائد يتعامل ازاي هارون العظيم هيتعامل ازاي يدخل في صراع ولا يسيبهم لغايه ما يرجع سيدنا موسى ها تختار ايه انت تختار ايه لا مش هسيبكم على الكفر ولا تسيبهم لغاية ما يرجع سيدنا موسى وهو يفصل بين الاتنين سيدنا هارون اختار لا هستنى موسى عليه السلام موسى يستطيع أن يحسم الموضوع بكلمة هو القائد الكبير في عينيهم سيدنا موسى قارن بين سيدنا هارون قارن بين حاجتين هدخل في فتنة وصراع وتمكن تبقى حرب أهلية يعني تخيل لو سيدنا, مو... سيدنا هارون اختار لا مش هترك ال- الذنب يستمر مش هترك الكفر يستمر ويجي يدخل معاهم في معركة يجي سيدنا موسى ما يلاقيش حد ماتوا كلهم ويقول له يا هارون هما فين يقول له لا انا قررت اوقف ال... اه في حاجة اسمها فقه الموازنات كتير من المتحمسين ما يعرفوهوش لما يبقى قدامك مفسدتين ازاي تختار الاقل في واحدة من الاثنين هيتعملوا يا يبقوا على الكفر يا حرب اهليه اختار ايه سيدنا هارون لا حرب اهلية لا حاسبهم لغاية ما يرجع موسى سيدنا موسى راجع وراجع من ميقات ربه معاه الألواح وإذا بالمفاجأة ايه المفاجأة عبدوا العجل تخيل تعالوا نشوف هيحصل ايه وسيدنا موسى هيتعامل ازاي مع الموضوع بعد الفصل سيدنا موسى راجع من ميقات ربه يا لقاء كله روحانيات وعبادة وتلقى التوراة هدى ونور ونازل بقى ح- هيبدأ يعني يلتقي ببني إسرائيل وينتقل بيهم ويعلمهم ويبقى لهم منهج والتوحيد ولا إله إلا الله وراجع بقى بالقرب من ربنا وكلم ر- تخيل الحالة الروحانية انتوا متخيلين يا جماعة هو كان فين وهم فين هو في ميقات ربه وهم بيعبدوا العجل واللقطتين عارف لما تجيب تلفزيون وتقسم الشاشة بالنص بيسموه في لغة السينما مونتاج متوازي سيدنا موسى في عبادة الله وميقات ربه ودول في عبادة العجل والمشهدين جنب بعض أنا عارف أنت بتقول إيه دلوقتي طب ليه بس يا رب ده سيدنا موسى راجع بقى بروحانيات عالية يرجع يلاقي المصيبة دي كارثة عبد العجل وهو نزل بالتوراة ده ليه يا رب مش كان ينزل كده آه خلي بالكم يا جماعة الحياة كده خير وشر آه، إيمانيات ومواجهات هكذا الحياة وحاجة تانية هو يا سيدنا موسى أنت تلقيت كل الروحانيات دي ليه مش عشان تصلحهم مش عشان تصلح في الارض اقول لكم عامله زي ايه يا جماعه عارفين لما تقعد طول رمضان عمال تتعبد وايمانيات وتبكي من خشيه الله وليله القدر و و و تطلع من رمضان تلاقي مصيبه حصلت في العيله او ابن من ابنائك عمل كارثه او ذنب كبير عند ابنك او مشكله كبيره مع مراتك فتقول لي يا رب هو انت ما تقبلتش مني رمضان زي سيدنا موسى بالظبط فلا امال احنا ادينا لك الايمانيات دي ليه مش عشان تواجه المشاكل وتصلح في الارض بالعكس ده من دلائل قبول الله يلا انزل صلح شفت احنا بنفهمها بالعكس ازاي ده ربنا بيقول لسيدنا موسى انت مش خدت جرعه ايمانيه انزل صلح بقى دول دول طول ما انت في وسطيهم كويسين يوم ما تبعد دول مش اصحاب فكره دول بيتبعوا شخص دول مش زي سيدنا ابو بكر لما قال من كان يعبد محمدا فان محمد قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت لا يا موسى دول لسه ماشيين وراك من غير ما الفكره تملى دماغهم دول مش زي امه محمد ما يتسابوش يا جماعة إيمانيات رمضان لو لقيت بعديها مشاكل تعرف إن ربنا بيقول لك يلا طاقة الإيمان اللي خدتها في رمضان انزل حل، اوعى تفتكر إن ربنا غضبان عليك أو إن دون يعني إن ربنا بيقول لك ما قبلتش أبدا، بالعكس ده من دلائل القبول ينزل سيدنا موسى ونازل بقى بالألواح وهو فرحان فربنا سبحانه وتعالى برحمته يقوم قايل له ايه وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثري لا يا رب هم على الايمان وعجلت اليك ربي لترضى فربنا يقول له فانا قد فتنا قومك من بعدك فتنا هنا مش معناها احنا اللي اضلناهم لا معاذ الله فتنا اختبرنا هل من غيرك ينفع ولا لا ما نفعوش فانا قد فتنا ده ربنا بيقول له قبل ما ينزل فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري طب ليه ربنا قال له رحمة بيه وعشان يستعد يا موسى الروحانيات اللي خدتها انزل حل بقى اختبرناهم سقطوا لكن أمة محمد يوم وفاة النبي اختبرناهم نجحوا ويا سلام على سيدنا أبو بكر على فكرة سيدنا أبو بكر يشبه قوي سيدنا هارون في صبره وحلمه في ارتباطه بالفكرة مش بس بالاشخاص خلي بالك قصه سامريه بتقول هم كانوا مرتبطين بشخص موسى عليه السلام لكن لسه الفكره ما ملتهمش عشان كده هيقعد يصلح فيهم الحكايه دي بسبب الحادثه بتاعت النهارده دي يا جماعه اقروا القران صح وافهموا القران القران اعمق بكتير من ان احنا بنقرا ومش حاسين مليان قيم ينزل سيدنا موسى وربنا برحمته يقول له ويقول له مين راس الفتنه واضلهم السامري ليه قال له واضلهم السامري عشان ينزل سيدنا موسى مستعد هيتعامل ازاي مع الموقف انا عايزك بقى تتخيل سيدنا موسى نازل الايه بتقول فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا اسفا بقى معقول انا نازل لكم بالخير والهدى والنور وتعبدوا العجل له حق مين بيغار على الاسلام كده زي سيدنا موسى مين شايل هم الاسلام كده في الوقت اللي احنا فيه ده ينزل سيدنا موسى تخيل انا عايزك بقى تتخيل المشهد نازل من الجبل من عند الطور وكله ايمان وبيبص لقاهم ساجدين للعجل تخيل مش كلهم اغلبهم فتخيل وهو داخل ممكن بقى تقول لي سيدنا موسى يتصرف ازاي عندك ثلاث اطراف يعني تعالى بقى ايه من الان لغايه اخر الحلقه اسلوب التعامل اسلوب تعامل القائد وتعلمه من القران و- و- وعظمه القران وقيم القران اسلوب تعامل القائد مع فتنه داخليه كارثه خلي بالك اي تدخل غلط ممكن يعمل حرب اهليه او يثبت ان هم يفضلوا يعبدوا العجل عايز يرجعهم كلهم وعايز يكون حاسم مع السامريه وعايز يكون حاسم معاهم لان دي ثاني مره قبل كده قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه دي ثاني مره مش اول مره لازم يكون في عقوبه حاسمه ولازم يكون في شده بس ازاي تتعامل مع الموقف ازاي تدخل عندك ثلاث اطراف مين هم السامرية طرف ها بني اسرائيل اللي عبدوا العجل طرف سيدنا هارون طرف ثلاث اطراف وسيدنا موسى داخل والثلاثه موجودين قدام بعض يعني ما ينفعش يقول له يا هارون تعالى احكي لي الوضع عامل ازاي كله واقف قدام بعضه يعني حكمه التعامل مع الفتن الداخليه هتتعامل ازاي يا سيدنا موسى بص القرار افهمك الاول سيدنا موسى طريقته الاستراتيجيه ايه لازم اخد موقف حاسم وفي منتهى الشدة من الجميع بس ما ينفعش أدخل موقف حاسم الأول لحسن ممكن تحصل فتنة وصراع لازم أتدرج من اللين والرحمة لتصاعد الشدة للحسم فاهمين؟ لين ورحمة شدة حسم ها تبدأ بمين بقى ب- من الثلاث أطراف فكر معايا كده ها تبدأ بالسامري رأس الفتنة لا لو بدأت معاه ممكن لو شديت معاه يكونوا متأثرين بيه فيحصل فتنة أكبر أو أجعله بطل لا لا لا ده آخر واحد طب تبدأ بهارون مش هو أصل المشكلة بدأ بيهم بس بدأ بيهم إزاي بدأ بيهم بكلام رقيق يذكرهم بالله هو ناوي يحسن بس بص البداية بص سيدنا موسى بيتعامل مع الفتنة ازاي قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا مش نجاكم من البحر مش م- م- مش أعطاكم مش أعطا م- م- م- مش مش أعطا مش نجاكم من الذل ألم يعدكم رب بص الكلام الرقيق الحنين ب- بيكلم قلوبهم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ليه عملتوا كده ليه عملتوا معايا كده شوف الكلمات الدقيقة وربنا سجلها في القرآن وأنا بقولها لكل عاصي كل عاصي بيعصي ربنا النهاردة من أمة محمد ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا مش اداك خير كتير أفطال عليكم العهد تعبتوا قوي كده مش قادرين تستحملوا شوية أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي فردوا عليه ودعهم الكلام وبدأوا يتبرأوا من السامري قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا غصب عننا يعني إيه غصب عننا أصل السامرية قال لنا ده مذلولين على الآخر أي حد شدهم اتشد شفت الذل بيعمل إيه قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا يعني إيه يعني عبدتوا العجل غصب عنكم سجدتوا للعجل قالوا ما أخ... شوف القرآن بيع- بي- بي- بيش- بيشرح لك المشهد كأنك شايفه مذلولين قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدتناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي إن سيدنا موسى لما لقاهم بيتبرأوا بيقولوا ده السامري اللي قال لنا وبدأوا كده وال- والموعظة بدأت تهز فيهم سابهم على كده لسه هيرجع لهم وقام رايح لهارون وهيبدأ مش هو ابتدى باللين هيروح لهارون بشدة خلي بالكم هيروح لهارون بشدة لأن هارون يستحمل ولأن هارون أخوه مش ممكن يزعل منه ولما يشد هارون قدامهم يحصل لهم كلهم إيه يقولوا يا نهار أبيض إذا كان عمل كده مع أخوه أمال هيعمل معانا إحنا إيه قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري تخيلوا السامري بيسمع وبني اسرائيل بيسمع واخدين بالكم سيدنا موسى عمال ينتقل ازاي واخذ بلحيه سيدنا هارون بيجره من لحيته وسيدنا هارون يرد عليه المشهد قدامهم كلهم قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي يا ابن ام ده احنا ما تنساش امنا اللي, اللي ربتنا على الاخوه يا سلام يا سيدنا هارون مش ممكن هختلف معاك يا اخويا انا بفكرك بامي والذكريات اللي بينا لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي انت قلت لي صلح فانا خفت اعمل فتنه طائفيه فقه الموازنات كتير من المتحمسين ما يفهموش كلام سيدنا هارون يدخل ويقول لك اصل الحرام حرام يموت الناس كلها ويقول له انا فضلت انا لوحدي تمام بس عملت الصح يا ابن أم إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وفي آية تانية يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فيهم ناس بتكرهني ما تشدنيش من لحيتي سيدنا موسى هدي بس بعد ما واجههم ناوي على الشدة وكأنه بيحضن أخوه قال رب اغفر لي ولأخي يا شوفوا انتوا م- م- حاسين ان انتوا شايفين كأن انتوا هناك مش كده خلص مع ال- بني إسرائيل وخلص مع سيدنا هارون التفت بقى للسامري بص هيعمل ايه مع السامري وهيبدأ بقى الحسم بشدة بس قبل ما يبدأ بالحسم بشدة قال ما خطبك يا سامري احكي لي عملت كده ليه يا أباء قبل ما تعاقب ابنك اسمعوا يا ناس اتعلموا من سيدنا موسى قبل ما تصرخ وابنك مش فاهم انت بتعاقبه ليه وعمال تقول له ده انا هوريك و- الاول فهمه انت عملت كذا كذا كذا اه او لا اه طيب العقوبه كذا يا سلام على ع- سيدنا موسى جميل قوي وصبره جميل قوي والنبي بيتاسى بيه يقول رحم الله اخي موسى لما كان حد يزعل النبي او يؤذيه رحم الله اخي موسى لقد ابتلي باكثر من ذلك فصبر لف للسامري آه قال ما خطبك يا سامري فالسامري جبان مذلول بص شفتوا الحلقة كلها اوعى تسلي نفسك اوعى تطلع زي دول اصل هتذل نفسك هتبقى كده جبان ما رضيش يقول له انا حرفي وصنايعي شاطر وكنت نفسي ابين ان انا صنايعي شاطر كذب قال بصرت بما لم يبصروا به اللي هو ايه فقبضت قبضة من اثر الرسول انا شفت يوم ما فرعون كنا بنعدي البحر شفت جبريل سيدنا جبريل ماشي بفرسه بيفتح البحر وبيغرق فرعون فقبضت قبضة من اثر الرسول خدت من طينة اثر قدم جبريل فحطيتها في العجل بعد ما بنيته علشان يفضل في جزء من من اثر الملائكه عشان اصبرهم لغايه ما انت تيجي يا ابن الايه شوفوا اللفه اللي قالها له قال بصرت بما لم يبصروا به اللي هو ايه اثر سيدنا جبريل فقبضت قبضه من اثر الرسول اللي هو جبريل فقذفتها في ال- في العجل ها كذاب وكذا بس آه فضح نفسه في الآخر وكذلك سولت لي نفسي سيدنا موسى جميل قوي عظيم قوي ما عادش يناقشه لا انت كذاب لا ما شفتش جبريل لا يقول له طب شفته طب هات سيدنا جبريل ما قالوش كده ما ردش عليه على فكره كتير قوي في الكتب يقول لك طب هو شاف جبريل ولا ما شافهوش سيدنا موسى ما ردش يعني شوف حكمه القائد ما تخشش في معارك جانبيه ما, خ... ما تخليهوش ياخدك لموضوع جانبي خليك في اصل الموضوع اه خلاص قلت اللي عندك وبني اسرائيل سيدنا موسى متاكد ان هم لانوا وهديوا ومستعدين يسمعوا وسيدنا هارون ود ورى به الشده عشان كله اه جاء الحسم بقى اربع عقوبات فنظر الى اول عقوبه للسامري قال اذهب بره مطرود قال اذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس اقوا سوره طه النهارده وعيشوا بقى مع الجمال النهارده بقى دلوقتي نحسن بقى شفت القائد العظيم شفت التدرج يا جماعه الناس اللي, اللي يقول لك الصح صح وهو كده في حاجه اسمها المرونه وتوازنات وامتى تقول ايه الحكمه ناس كتير من العلماء يقول لك هو كده وخلاص يا جماعه فقه الموازنات قال اذهب خلاص دلوقتي الحسم بقى اذهب بره بني اسرائيل فان لك في الحياه ان تقول لا مساس معزول عننا تعيش بره وبعدين العقوبه الثانيه يبقى ايه نفي السامري بره العقوبة الثانية وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة تخيل قوة سيدنا موسى وهو بيقول السامرية الكلمة دي وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة هتعمل فيه إيه يا سيدنا موسى لنحرقنه منتهى الحسم لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا هنولع فيه النار وهيوضع في النهر وهيتنسف نسف تخيل قوة سيدنا موسى ويتنفذ الأمر فورا ويتولع في العجل النار وينسف في اليم نسفا ويتحرق العجل ويتنسف في اليم نسفا العقوبة التانية والتالتة رمى العجل في البحر شايف الحسم اللي عمله انت بره يا سامري نفي لن تقرب لا مساس لن تقربنا بعد اليوم ويقال ان جاله مرض جلدي لا مساس لن تمس احد ولن يمسك احد لغايه ما تموت يا فنانين ويا مبدعين لو جه يوم اوعى تكون سامري هذا الزمان وبسبب انك مش عارف تطلع موهبتك تدمر في المجتمع يعمل ربنا فيك زي ما عمل في السامري اوعى تكون سامري هذا الزمان ويطرد السامري ويموت في المنفى وحيد طريد ويلقى الاله بتاعه ويلقى العجل في, في اليم وينسف ويولع فيه النار وبعدين يلتفت أخيرا لعقوبة بني إسرائيل لازم يتعاقبوا التفت لبني إسرائيل اللي عبدوا العجل هيعمل إيه وهيتصرف إزاي القائد العظيم سيدنا موسى الحقيقة هيتصرف تصرف في منتهى القوة والحكمة عشان يكمل الموقف الحاسم مع الأطراف الثلاثة هيعمل إيه هنقول بكرة إن شاء الله إزاي سيدنا موسى هيتعامل مع بني إسرائيل علشان نكمل القصة بكرة بس خليك خليك فاكر قيمة النهاردة اوعى تذل نفسك لحد ادخلوا معانا النهاردة على عمرو خالد دوت نت نتكلم حوالين القيمة دي ونعمل تشات مع بعض وناخد الستيكر نحطه في كل حتة ونقول لكل الناس تعالوا نختم القرآن ونعيش مع حلاوة القرآن ونفهمه بشكل صحيح ونكمل بكرة هتتصرف ازاي مع بني اسرائيل يا سيدنا موسى نشوفكم بكره ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته